بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من الطريق إلى النجاح وفي المحطات اللي احنا ماشيين فيها قبل كده اتكلمنا على حاجات كتير من ساعة ما بدأنا على قوة التوكل على الله وروعتها التوكل على الله سبحانه وتعالى ومن هنا تعرفنا على قدراتنا اللي محدودة بدأنا نتكلم على المفهوم الذاتي انه مكتسب انه منتظم انه ديناميكي بعد كده اتكلمنا على الإدراك وأنواعه الإدراك اللاواعي الإدراك الإيجابي والإدراك السلبي إدراك السلبي إدراك الإيجابي إدراك القدرات وإدراك الإمكانيات بعدين اتكلمنا على إدراك القوة المحركة للسلوك البشري اللي هي الألم والسعادة من هنا اتكلمنا على الملاحظ الداخلي اللي هو بيفكرك باستمرار ازاي تعيش كويس بس ما يقولكش تعمل ايه هو فقط بيوسع آفاقك بعدين اتكلمنا على القاضي الداخلي لو قلت أي حاجة سلبية عن نفسك بتحكم على نفسك بالسجن الداخلي فممكن الإنسان يبقى محبوس في سجنه سجن مصنوع من الذات فاخد بالك انت بتقول لنفسك ايه واتكلمنا بعد كده بدأنا في الاحتياجات العشرة الإنسان محتاجها وكلمنا على أول احتياج فيهم اللي هو البقاء والأمان هنا الإنسان لو أي حاجة ناقصها بقائه سواء في أكله أو شربه أو دخله عمله أولاده صحته بيخرج عن الاتزان وبيعمل أي حاجة عشان خاطر يرجع نفسه تاني للحيز اللي هي سميناها منطقة الأمان وتاني احتياج بعد البقاء والأمان اللي هو الضمان والاستمرارية انك عاوز تضمن بقائك وعاوز يكون مستمر في الزمن هذا البقاء وثالث حاجة اتكلمنا فيها ان احنا عاوزين نحب ونتحب والمرة فاتت اتكلمنا شوية قلت لك ابدأ من دلوقتي على طول عارف انت لازم تعرف ازاي تحب عارف بتحب بتحب كلمة حب دي الحب نفسه انك تحب الله سبحانه وتعالى من قلبك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام عارف بتحب بتحب نفسك حد يقول لي تحب نفسك هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده في في الحب في التسامح والحب والكلام ده كله مش حكايه حب ذاتي ان انا بهديتي زي ما انا سبحانه وتعالى لان عندي ده هحبك انت يا فرضا عاوز ادي لك 12 تفاحه وما عنديش تفاح لازم انزل اشتري تفاح عشان ادي لك انت تفاح فلو ما عنديش حب جوايا هحبك انت ازاي فلازم الحب يكون مزروع جوايا عشان اعرف احب عشان كده انا جزء من قوه الطاقه البشريه وده العلم الثاني لفضل الله سبحانه وتعالى اسسته واصبحت ماركه مسجله عالميا بقول للناس لو بتحب إنسان أكتر من نفسك بتأذيه وتأذي نفسك طبعا إلا طبعا الله ورسوله ما بندخلهمش في حاجة زي كده لما تيجي تقول أنا بحبك أكتر مني دي مشكلة لأن أنا ببعت لك الكلام إن أنا بحبك أكتر مني وببعت لك الإحساس إن أنا ما بحبش نفسي ما أعرفش يعني حب فبأذيك وأذي نفسي فتبص تلاقي أنت لازم تتعلم إزاي الحب إن أنت نفسك حب فبتدي الحب فيا ترى بدأت تحضن اللي حواليك يعني عارف لما تحضن ماما تحضن بابا عارف تسعدهم بتحس بسعادة تامة النهاردة هنبدأ نتكلم على السبعة التانيين من الاحتياجات الخاصة للإنسان الاحتياج الرابع هو التقدير التقدير عارف انك تحس انك متقدر وتحس انك ناس كمان بتقدرك هل عمرك سمعت حد بيقول هنا محدش بيقدر او في الشغل ده محدش بيقدر او في البيت محدش بيقدرني او الدنيا دي ما بتقدرش حاجة كلمة التقدير دي جاية من التقدير الذاتي هل يا ترى أنت بتقدر نفسك؟ هل عندك حد في العيلة بيقدرك؟ هل حاسس حد بيحبك ويقدرك بدون شروط؟ عارف التقدير ده عندك نابليون بونابرت قال لك أنا ممكن أعيش أسبوع بحاله على تقدير ويليام جيمس اللي هو بنسميه أبو علم النفس الحديث قال لك من أعمق احتياجات الإنسان الحب والتقدير عارف واحنا صغيرين كنت تشد تشد ماما تشد بابا ماما بصي لي بابا بصي لي بصي لي عاوز الناس تبص لك عاوز الناس تقدرك شوف هنا روعة الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون سبحانك يا رب ربنا سبحانه وتعالى اعمل بقى وانا هبص لك بنفسي مش انا بس والرسول والمؤمنون فسيرى الله عملكم ربنا بيشوف انت بتعمل ايه فتبص تلاقي الروعه دي كلها ربنا بيشجعنا بيدعمنا عشان نعمل لما تبص تلاقي انت بتقدر نفسك ولا لا انت بتقدر الناس ولا لا انت عارف يعني ايه تقدير لما حد يجي يقول لي تعرف دكتور انا ما حدش بيقدرني فبرجع اقول له اولا لازم تعرف يعني ايه تقدير عشان انت حطيت التقدير ويمكن حطيت قواعد عالية على نفسك وتقعد تقول ده ما بيقدرنيش عشان يعمل كذا وده ما بيقدرنيش عشان يعمل كذا طب يعني ايه تقدير بالنسبة لك يعني ايه احترام بالنسبة لك انت لما توصل للتقدير انا بقدر نفسي بقدر قدراتي لأنها لا محدودة بقدر قدراتي بقدر إمكانياتي بقدر تجربتي بقدر خبراتي في الحياة بقدر لأن إنسان عارف عنده عنده عنده ثمن إنسان عنده وزن إنسان عنده قيمة فلما حد يقول لي اي حاجه انت عارف قيمتي انت عارف قيمتك انت ده انا وانت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى ربنا خلقنا باحسن تقويم خلقنا بايده الكريمه سخر لنا السماء والارض وما بينهما فمين يقول لي انت انت فاشل ولا انت مش هتنفع بيقول لي اللي جواه بيطلع ادراكه بيطلع مفهومه لكن انا الله سبحانه وتعالى خلاني في احسن تقويم واداني كل الاسباب اداني كل القدرات وبمشي بيها في الدنيا وبستخدمها في الامكانيات عشان اوصل احقق اهدافي واساعد اكبر عدد ممكن من الناس فتبص تلاقي ان التقدير التقدير جاء نمرة أربعة بالنسبة لاحتياجات الإنسان تخيل بالنسبة للحب والتقدير الحب خصوصا والتقدير مستشفى من المستشفيات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية جابوا بيبيهات بيبي لسه مولود طبعا البيبيهات اللي بيحطوها في الملاجئ أخدوا اتنين من البيبيهات دول صنف من البيبيهات ادوا واحدة مختصة بتحضنه وتحبه وتكلمه وتلعبه والبيبي التاني حطوه بياكلوه ويشربوه بس ما حدش بيحضنه ولا يحبه عارفين حصل ايه في خلال اسبوع البيبي لما اتحبش مات قال لك يا خبر معقولة طبعا صنف الابحاث دي كان بس ما كانوش متخيلين ممكن تحصل حاجه زي كده عشان ما تحبش عشان ما تحضنش عشان ما حسش بالامان عشان ما حسش بالحب انه من صغره والتاني اللي اتحب زاد وزنه الفرق بين الاثنين الحب والتقدير عارف ان انت نفسك لما تقدر الناس بترجع لك بقانون العوده وقانون الرجوع لما تقدر الناس انا عندي صديق ليا مدير عام فندق احد الفنادق في في مونتريال في كندا بيقول لي تعرف انا لو الوم حد لازم اقدره اربع مرات بسميها the 4 to 1 concept يعني اربع مرات لحاجه يعني ايه الكلام ده لازم اقدره اربع مرات في وسطهم كده بديله نقد او بديله راي لكن لازم ابدا بحاجه مهمه وانهي بحاجه مهمه تفيده وده انا بسميها طريقه الساندويتش الساندويتش فيه عيش من فوق وعيش من تحت وجوه بتدي الراي فباستمرار بتبدا بحاجه كويسه عن الشخص حتى على فكره اعملها مع اولادك لما تيجي تتكلم معاه في حاجة قول له كويس عنه الأول قول له أنت مبسوط منه في إيه عشان تفتح نفسه وبعدين في الآخر خالص انهي بحاجة كويسة عنه فتبص تلاقي المخ بيبني على آخر تجربة والانطباع الأولاني في منتهى القوة بينهم قول له قول لك قول له رأيك في اللي أنت عايزه ما تنقضوش أنا رأيي في الحتة دي كذا وكذا إيه رأيك أنت ده الاتصال عشان تخلي ولادك يكون عندهم ثقة في نفسهم الاتصال مع الآخرين بنفس الطريقة التقدير لما تقدر نفسك الناس تقدرك ولما تقدر نفسك وتقدر الناس الناس تقدرك أكتر التقدير رابع حاجة في احتياجات الإنسان فأول حاجة كده البقاء والأمان وتاني حاجة الضمان والاستمرارية وتالت حاجة إن احنا نحب ونتحب ورابع حاجة التقدير عايزين تقدير من نفسنا ومن الآخرين خامس حاجة يمكن دي تكون مفاجأة بالنسبة لك الانتماء الانتماء انت عارف لو انت هتبص تلاقي معظم الحرف عموما والمهن ليها نقابة هتلاقي نقابة الأطباء نقابة المحاسبين نقابة الصيادلة نقابة المحامين النقابات دي كلها بتبقى بتخلي الشخص ينتمي إليها وبيعمل زي ما تبص تلاقي معظم شركات الطيران النهاردة بيعمل لك كارتة كده صغيرة وتاخد فيها نقط عشان تنتمي إليه فتشتري منه هو بتحس إنك منتمي للشركة دي الفنادق بيعملوا نفس الشيء حتى شركات السيارات بتعمل نفس الشيء عاوزك تخليه ينتمي إليه إنك تكون منتمي لحاجة ده مهم جدا فاحنا لما بنيجي في الدنيا ما عندناش انتماء ما عندناش انتماء لله سبحانه وتعالى دي مشكلة كبيرة ما عندناش انتماء للدين ما عندناش انتماء لنفسك ما عندكش انتماء للعيلة انت عارف عدم الانتماء ده فيه مصايب كبيرة في بعض الناس بتخرج بره وتسافر بره وبعدين يعوج لسانه كده ويلبس زي الخواجات وبعدين يبدأ يشرب خمرة قال كده هو بقى مودرن يعني كده بقى متقدم كده بقى فيه نمو يعني أنا في شايف بعض الناس بيغير اسمه يسمي نفسه بدل سمير يسمي نفسه سام هو فعلا بيصبح سام لما تيجي تفكر فيها بالاسلوب ده بتغير اسمك عشان حد يشغلك طب فين انت اسمك عارفين الاسم انتماء لو انا جبت مثلا ابص الاقي الناس اليومين دول بيسموا اولادهم اسامي اجنبيه لما تيجي تسمي بنتك اسم عجيب او ابنك اسم عجيب ما هوش اسم مثلا دينه او وطنه او نظامه بيتلخبط لما يلاقي نفسه عجيب كده مش عارف هو مين حتى مش عارف ينطقه الاسم انتماء اللغه انتماء انك لما تيجي تتكلم انا على فكره شفت برنامج كان في التلفزيون اعتقد كان من فتره كان كان برنامج كان برنامج جميل جدا انا بحب اتفرج على البرامج دي زي برامج مثلا ساعه صفا والكلام ده كله اعتقد كان وقتها كانت مدام صفاء اسبوع ابو سعود كانت عازمه يعني مجموعه فنانين من فيلم وكانوا بيتكلموا على اللغات وبيقولوا ان الشخص مش لازم يتكلم لغه مش بتاعته لو كنت انا موجود في حاجه كده او حطوا حد المختصين كان هيقول لهم ان اللغه انتماء الحته دي مهمه جدا اللغه انتماء لما بتتكلم لغه ثانيه بتخرج عن انتمائك انت بتوري انك مثقف في حاجه لكن فين انتمائك انت الشخصي فانا انا في بلد طلبت مني ان انا اتكلم بالفرنساوي في بلد كلها عرب فرفضت ولغيت الرحلة بحالها لأن ليه أكلمك بلغة مش بتاعتنا اللغة دي بتاعت حد تاني مش بتاعتنا احنا ليه انا احاول اشوف ان انا عشان انا شيك يعني أو عشان انا متقدم معاك هتكلم باللغه العربيه دلوقتي بتكلم معاك باللغه العربيه انا باجي هنا بدرس بالعربي انا كنت قبل كده بدرس بالفرنساوي والانجليزي لكن عيب عليا ان انا عشان عايش بره 30 سنه وطبعا الواحد لما يعيش بره فتره طويله لغته بتتغير لان طول اليوم عمال تتكلم بالفرنساوي بالانجليزي ودراساتي معظمها بالانجليزي وفرنساوي لكن لما جيت هنا في العالم العربي لازم اتعلم العربي كويس فانا طبعا العربي بتاعي كويس وكل حاجه لكن اضحك بيه واتكلم بيه ونكد بيه لكن ادرس بيه لا لو بكلمك بالانجليزي اقول لك motivation يعني دوافع motivation عارف بتمشي ازاي في مخك وال T I O N هتنتشر ازاي وتديك طاقه لما اقول لك دوافع لازم تدرس عشان اعرف انا بكلم انهي مكان في مخك انتوا عارفين وانا واقف كده كل حركه محسوبه كل نبره محسوبه كل سرعه محسوبه وانا بتكلم بايدي اليمين رايحه لمخك الشمال ده مسؤول عن التحليل والمنطق وانا بتكلم بايدي الشمال رايحه لمخك اليمين ده مسؤول عن التخيل والابتكار هقول لك حاجات فيها تخيل وابتكار لو بكلمك بالاثنين بجمعهم لك على نقطه التركيز فجمع لك المخ الشمال واليمين ممكن اقول لك قصه وانا هنا لو عملت لك ايديا كده باخدك في استمرارية كل حركة محسوبة كل حاجة محسوبة السرعة لأن العقل الواعي بياخد سبع معلومات زائد أو ناقص اتنين فلما بقول لك الفكرة بكررها أكتر من مرة بتوصل لسبع مرات لما بكلمك بالطاقة بتاعة الفكرة بكلمك في حدود 180 ل 220 كلمة في الدقيقة عشان تاخد طاقة المعنى ما تاخدش كلمة كلمة العقل اللاواعي عنده القدرة يستوعب ويخزن 2 مليون معلومة في الثانية الواحدة تخيل لكن ما حدش علمنا الحاجات دي عشان ما تعلمناهاش عاوز كلمة كلمة فالسرعة أنا بكلمك بيها دي السرعة العادية اللي أنت بتفهم بيها لكن أنت عاوز تكتب ففي الحالات دي هتمشي مع الفكرة وبعدين خد الفكرة ودي أساليب بنعلمها للناس حتى وأنا ناوي إن شاء الله إذا كان ربنا يدينا عمر والصحة هاجي هنا وهعمل حاجات في الذاكرة هدرس الناس حاجات في الذاكرة ازاي تفتكر أسامي الناس ازاي تفتكر أرقام التليفونات ازاي تفتكر الأجندة بتاعتك بالتفصيل زي ما انتم شايفين أنا بتكلم دلوقتي من ساعة ما جيت وكل ال 30 حلقة من غير ورقة أنا بعدها بتكلم برتب أفكاري فتخيل أنت لما يكون طالب ويذاكر بالذاكرة ويحط وقت أقل حتى وبعدين يخش جوه في 90% فإن شاء الله هنقدم لكم الحاجات دي اللي تخدم تخدم تخدم الناس فتنجح وتتميز في حياتك حاجات بسيطة جدا حاجات في الذاكرة بتظبط إزاي ترتيب الذاكرة لو طلبت مني اتكلم بالانجليزي احولها على طول اكلمك بالفرنساوي احولها على طول بالعربي عندي ترتيب عارف ال 30 حلقه دول انا رايح بيهم فين ففي الحالات دي مش محتاج لورقه مش محاضره اقرا فيها هتبقى بيني وبينك ورقه عشان كده من ضمن الحاجات المهمه جدا لما بنيجي نتكلم على تركيز الانسان وذاكره الانسان وقدرات الانسان هنا بتوصل لانتمائك يا ترى انت منتمي لمين منتمي لبلدك منتمي لاهلك منتمي لغتك كلم اللغه بتاعتك بتتكلم لغه اجنبيه ليه لو مضطر معلش مع الاجانب بتوري اللغه بتساوي بني ادم لكن مع نفسك انت مع عيلتك انت كلم بلغتك حتى تحسنها اتعلم فيها اكتر خليك فخور بلغتك خليك فخور بوطنك تدافع عنهم لما تسافر بره تحس قد ايه انت بتسافر بره تقول انا مصري فخور بيها انا عربي فخور بيها ما مهما قالوا علينا مهما حصل عشان كده لما تيجي ترجع تكلم في الانتماء وهتشوفوا انا حاطط وقت كبير في الحته دي الانتماء وهنشوف ان اللغه انتماء ان الاسم انتماء ان افكارك فيها انتماء تصرفاتك فيها انتماء فلما تكون منتمي بتكمل الاحتياجات بتاعتك لانك بتحس انك مرتاح بتحس بعزة ان انت عندي عزة ان انا منتمي منتمي لاهلي منتمي لناسي منتمي لوطني وخصوصا منتمي الى الله سبحانه وتعالى في خلال لحظات هناخد بس break ولما نرجع تاني هنكمل الانتماء وهنكمل بعد كده الخمس حاجات التانيين اللي هم محتاج لهم عشان عشان يكون عندنا اتزان في الاحتياجات العشرة اللي محتاجهم الإنسان فخليك معايا ما تروحش كده ولا كده زي ما شايفين المعلومات دي اتجمعت في 30 سنة وبحطها لك لغاية دلوقتي لايت عندك في البيت فخليك معايا ما تروحش كده ولا كده أنا شايفك اقعد معايا لحظات الطريق إلى النجاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الطريق إلى النجاح كنا بنتكلم على احتياجات العشر الإنسان ما كل واحد فينا عنده احتياجات طب لو الاحتياجات دي مش موجودة يحصل إيه الإنسان يخرج على طول على اتزان على طول طالما ما عنديش اللي أنا محتاجه فاكرين لما اتكلمنا قبل كده في المفهوم الذاتي وإن اللغة ليها معنى والمعنى ده احنا بنخرج باللغة دي والمعنى عشان خاطر نطلب احتياجاتنا وبنعمل بيه حاجتين كمان بنتصل باللغة دي بينا داخليا وبنتصل بالعالم الخارجي عشان كده الاسلوب انت بتتكلم بيه مع نفسك بيسبب احاسيسك وسلوكياتك وبعدين نتائجك والاسلوب اللي بتتكلم بيه مع الناس بيسبب علاقاتك ودي فيها حاجة هنتكلم فيها بعدين في القيم السبعة لما اتكلمنا قبل كده ان اول احتياج لنا هو البقاء والامان وان الانسان لو خرج عن حيز البقاء والامان ممكن يعمل اي حاجه في ناس ممكن تنصب ممكن ناس ممكن تسرق ممكن ناس ممكن تقتل عشان خاطر يحس انه عايش ممكن يقضي على حد تاني عشان هو عايش ودي طبعا اساليب طبعا اساليب اساليب حرام كلها عشان كده لما توصل لمرحله انت باستمرار طول ما انت بتنتج وبتتوكل على الله سبحانه وتعالى هتلاقي ما انتش محتاج تفكر في دي لان ربنا ضمنها لك ضمن لك الرزق والعمر موزعه فانت خايف من ايه فما تحاولش تعمل حاجه تكون سلبيه تحطك في جهنم بعد كده لانك هتندم انت عارف لو تلح... بس بص لجهنم هتقول بس رجعوني تاني من هنا اظبط نفسك على طول من دلوقتي لسه عندنا وقت وتاني حاجة الضمان والاستمرارية انك بتضمن بقائك عشان نضمن بقائنا الناس بتشتري اكل ويحطوا يخزنوه لغاية ما يبوظ وتحطوا فلوس في البنوك ويمكن يموت وحد تاني يصرفها له عشان اضمن بقائي فالناس بتعمل الحاجات دي كلها الناس بتعمل تأمينات على الحياة تعمل تأمين على الحياة عشان يضمن بقائه فيها طبعا تأمين على الحياة دلوقتي خصوصا في استثمارات ان لو خرجت من شغلي ممكن يكون في مرتبي لو عملت حادثة ممكن في مرتبي لو عندي حاجة بأمن على بيتي لو حصل حريقة فأنا ضامن هتجيلي فلوس الضمان الضمان والاستمرارية الناس بتفكر ازاي ممكن أضمن نفسي فالبقاء والأمان والضمان والاستمرارية وكلنا ثالث حاجة ان احنا عايزين نحب ونتحب كل واحد فينا عاوز يكون محبوب كل واحد فينا عايز يحب ويتحب وكل واحد فينا بيفتش ويدور ازاي يكون محبوب الناس عاوزة رابع حاجة انه يتقدر هتلاقي معظم الناس بيتكلم على نفسه عاوز يبهرك عاوز التقبل الاجتماعي وعشان كده في ممكن ناس تكذب تكذب هو ايه او دراساته ايه أو خلفيته إيه عشان أنت تتقبله وهنتكلم فيها بالتفصيل بعدين في محطة تانية عن التقدير الذاتي هنشوف إزاي هو منقسم من ضمن الحاجات المهمة فيه التقبل الذاتي تتقبل نفسك زي ما أنت أنا مش منتظر حد يتقبلني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يتقبلني لو اشتغلت عشان أنت تتقبلني هتعب جدا لأن عاوز أعيش على أفكارك أنت مش على أفكاري أنا دلوقتي وصلنا بعد إحنا نحب ونتحب بدأنا نفكر بعدها في التقدير كل واحد فينا عاوز يتقدر أنا بقدر نفسي واللي حواليا بيقدروني وعلشان دي حسب جامعة هارفارد ويليام جيمس اللي هو أبو علم النفس الحديث قال لك إن أكتر من 62% من سلوكياتنا بنعملها عشان الناس تقدرنا وعاوز الناس تبص لك أنت لابس إزاي وأنت شيك إزاي أبراهام لينكولن قال لك أنا لو عايش في حي كله من العميان ولا عاوز بدلة جديدة ولا عاوز سيارة جديدة محدش هيقدرك محدش شايف أنت لابس إزاي لكن أنت بتلبس لنفسك أنت بتتشيك لنفسك الأول بعد الناس لو قدرتك رائع ما قدرتكش خلاص ما تفرقش كتير وبعد كده اتكلمنا على الانتماء وكلمنا الانتماء في اللغة لغتك منتمي لها ولا لا لما تتكلم لغة تانية بتاعت مين دي كويس بتتكلم لغة تانية شيك رائع اللغة بتساوي بني آدم بس انت لغتك ايه لان لما بتتكلمش لغتك انت ما فيش انتماء ما فيش انتماء لحاجة ما انتش فخور باللغة دي ما انتش عارف مش منتمي للغة دي لما تيجي تسافر بره وناس سافر بره وعنده كرش كده ولابس شورت وشكله وحش عشان يبقى خواجه مش ده مش بتاعتك انت لازم تمشي على قيمك تاخد اللي يعجبك وتسيب اللي ما يعجبكش زي فاكرين لما قلت لكم انا عملت طريق الى الى النجاح اكنك رايح اكنك رايح بوفيه والبوفيه فيه حاجات كتير بتنقي الاكل يعجبك بتسيب الاكل ما يعجبكش وفي اكل نفسك تجربه هتجربه بعدين هي كده فانت لما بتيجي تسافر بره ولا تتعلم حاجه جديده لو عاوز انت تتقدم خد اللي يناسب قيمك انت مش قيم الناس التانية لانك مش هتعرف تكون هم دلوقتي في قصص في الانتماء في منتهى الروعه انتوا فاكرين لما مصر بفضل الله سبحانه وتعالى كسبت بطولة افريقيا في الكوره عارفين ان العالم العربي كله طلع بيحتفل بمصر بيحتفل بفريق الكوره ده عارفين ده ده الانتماء كلنا انتمينا وعارف لما انسان كده نجح كلنا كده جنبه عشان ننتمي معاه فعارف الانتماء يحسسك بروعه حد يقول لك فين ده فريق مين فريق مصر العربي شايفين الروعه لان فريق مصر دي حاجه بتاعتنا كلنا حاجة مش بس المصريين العرب كله والعرب في العالم كله كانوا بيحتفلوا باللعبة دي في كندا وبتاع كان الاحتفال في كندا ما عندكش فكرة شفته في الشوارع الناس كانت بترقص من الروعة يقول لك الله ده احنا ده احنا كسبنا بطولات اهو عارف الحاجات دي كلها انتماء في يوم من الأيام أنا بفضل الله سبحانه وتعالى كنت بدأت أتعرف شوية آه بره وبعدين طلبوا مني أنا كنت عملت علوم جديدة خصوصا في فن المبيعات والإدارة والتسويق والكلام ده كله ووريت الاعتراضات في المبيعات ممكن تعديها بسبع مبادئ مش محتاج يعني 400 صفحة 500 هم سبع مبادئ هم خمس اعتراضات وسبع مبادئ فبسطتها جدا فكانوا هاتوني في الصفحة الأولى مع ثلاثة من أقوى الثلاثة موجودين في التنمية البشرية في كندا لكن طلبوا مني هنحطك في الصفحة الأولى مع الثلاثة دول وشايف قد إيه إحنا بنقدرك بس بشرط قلت لهم إيه الشرط قال بلاش الاسم ده شوف لك اسم تاني يتماشى معاك وانت راجل مودرن بقى وبتاع حط لك اسم جديد وقال لك بلاش إبراهيم حط براين والاثنين قصاد بعض كده والاثنين شبه بعض وحلوين كده بيفكرني بالحلاقين بتوع زمان واحنا صغيرين يحلق لك نص كلب يلا يلا ألف مبروك تعالى بكرة قلت له طب دي كده 24 ساعة أفكر عشان أجيب اسم كده يتماشى مع شكلي أكتر لأن أنت مش عايز إبراهيم الفقدي أو إبراهيم قال لا هات لك اسم جديد تاني يوم جبت له اسم رباعي إبراهيم محمد السيد الفقي عربي جدا ومسلم جدا غصب عنك وانت مش عايز تحطيني في الصفحه الاولى الحكيم الصيني قالوا له قول لنا الحكمه في كلمتين قال لهم طز فحكمه اليوم النهارده طز انت يعني عشان تقبلني هتحط في الصفحه الاولى يبقى لازم اغير اسمي يبقى لازم اغير وطني يبقى لازم اغير انا مين مش عاوز الصفحه الاولى بتاعتك وعلى فكره لما عملت كده الناس تحترمك اكتر لانك عندك قيم عندك قيم لحدود ما تعديهاش فبصيت لقيته نزلت برضه في الصفحه الاولى قال لي طب بلاش محمد السيد دي خليها بس ابراهيم الفقي وانتشرت حوالين العالم بابراهيم الفقي تحترمني زي ما انا ما تحترمنيش زي ما انا ما فيش حاجه غلط لا تغضب الله سبحانه وتعالى وده انتماء انتماء لنفسك انتماء لبلدك انتماء لدينك انتماء لوطنك انتماء انت منتمي ولا لا انت منتمي لمين طيب لما بتيجي تسافر بره منتمي لمين هل انت فخور بنفسك انك عربي انك مصري عربي هل انت فخور بنفسك هل انت فخور بنفسك ببلدك هل لما بتخرج بره بتبقى فخور تقول انك عربي ولا بتخاف هل بتقول انك عربي ولا بتتكلم بلغة عشان يفهموك بيها فاهم ازاي الانتماء ده ما فيهوش حاجة عيب لان في بعض البلاد لما بيجي يطلع حد يمثل بلده بيتكلم باللغة بتاعت بلده وبيكون في مترجم مع انه بيعرف لغات ايه السبب بيمثل بلده فمنتمي لغته فاللغة مهمة جدا ان احنا نكون مهتمين بيها لان اللغة انتماء اسمك انتماء بلدك دينك انت منتمي لله سبحانه وتعالى طب ايه اللي عملته لله عز وجل اخيرا انت منتمي لله منتمي للرسول عليه الصلاة والسلام طب ايه اللي انت عملته عشان تعب علشانك قد ايه الرسل والانبياء والصحابة ولاء الصالحين الاخلاق والروعة انت منتمي لمين فالانتماء شوف جه فين خامس احتياج احتياج من احتياجات الانسان لانك لو مش منتمي لحاجة هتكتئب طب انا منتمي لمين طب مين عيلتي طب مين اهلي عشان كده أطفال الملاجئ إذا كانش يجيبوا لهم ناس يحبوهم جدا ويتبنوهم ويكبروا على إنه عارف إزاي إن هو ابنه فعلا ما عندوش انتماء طالما ما فيش انتماء تروح اللي قبلها على طول مش حاسس إنه مش قدر تروح اللي قبلها على طول مش حاسس إنه محبوب تروح اللي قبلها على طول مش حاسس إنه عايش وتحطه في البقاء فالانتماء مهم جدا من أول النهاردة فهذا الانتماء الرائع تبص تلاقيه بيكبرنا كلنا وتلاقي العالم يحترمك أكتر ويبقى عايز يقرب منك أكتر لكن لو ما عندكش انتماء على طول راحت منك ثقافتك راحت منك لغتك راحت منك فسهل جدا طالما ما عندكش قيم سهل جدا أي حد ممكن يوقعك فهنا الكلام ده كله كلام بسيط جدا أنا ما بتكلمش في حاجة غير أنت خد بالك من نفسك أنت بتتكلم إيه اتكلم لغتك بتحب مين أهلك وطنك يوم لما تتعب بره أنا جالي ولد مرة في كندا والولد ده كنا شفناه عمر ما رحت شفته الا لما كان عمال يشتم في مصر ويشتم في البلد ويشتم في الدنيا وكان مصري المهم معاه باسبور ايطالي وانا ايطاليا واصل باسبور ايطالي اللي حصل ان اللي كان معاه شريكه نصب عليه وخد منه كل الفلوس وانا وقتها كنت مدير عام فندق من الفنادق فجابوه لي عشان يشتغل فانا قلت له انا من عينيا الاثنين بس هطلب منك طلب ده مش يعني عارف ما هواش امر بس طلب ما تتكلمش تاني علينا او على بلدك انت عندك كام سنه فقال لي 32 سنه انت خرجت من مصر وانت عندك كام سنه قال لي وانا عندي 28 سنة يعني قعدت 28 سنة لحم كتافك من خير بلدك الوقت بتتكلم وحش عليها انا هشغلك وان شاء الله احنا اللي هنساعدك وشوف في الاخر مين اللي ساعدك ولو اتدبست روح منك الباسبور ده هترجع بلدك هم اللي هيشيلوك اخواتك اصحابك حبايبك امك الاساسية هي بلدك شغلنا بعدها باسبوع شتم العرب بحالهم مصر ما كانتش كفايه فرئيسه مش عارفين يشتغلوا معاه فراحوا عاملين طلب بطرده فمشينا لما جه مشي ما كانش معاه فلوس عشان يسافر احنا جمعنا له فلوس واديناهم له وانا بديهم له قلت له ربنا يوفقك ويهديك وان شاء الله تعرف كويس جدا الصح من الغلط عشان خاطر طول ما انت مش منتمي هتلاقي نفسك ضايع لان مش ممكن تقدر تكون حد تاني ولما نرجع ان شاء الله هنتكلم على التقليد وهنتكلم ازاي الانتماء من غيره الانسان ممكن يضيع تماما فاحنا هنرجع في المحطه الجايه هرجع ان شاء الله في المحطة الجاية والمحطة الجاية هنكمل بقية الاحتياجات العشرة وبعد كده هنبدأ نخش في القيم لأن من غير القيم أنا حطيتها زي ما انتم شايفين بالترتيب ده لأن الناس لما تيجي تتكلم في النجاح تتكلم على أهداف على طول بس لو أنت ما عندكش عارف يعني إيه قيم لأن القيم هي الدافع للهدف فلو مش عارف القيمة الهدف ممكن يقع منك فاللي أنا بديها لك هو الطريق إلى النجاح عشان كده سميناها الطريق إلى النجاح فافتكر معايا فاكرين الإدراك فاكرين المفهوم الذاتي افتكر أنت أنا ما تقولش لا أنا طويل ولا قصير ولا ولا ولا تخين ولا رفيع ولا ناقص معيله ولا حد قال انت فاشل وصدقته وحطيت العنوان ده على نفسي انت مش دول انسى ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا انت حاجه من دول ولا لونك ولا شكلك ولا ولا انت حاجه من دول طب انت مين أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى خلق لك السماء والأرض وما بينهما أنت لمعجزات في معجزات في معجزات افتكر دي طب وإيه التحديات دي نشاطات في الحياة اتعلم منها وخليك أروع في حياتك وافتكر عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك لأن والله ممكن تكون آخر لحظة في حياتك أنت جاهز؟ فعيش بحبك لله سبحانه وتعالى عيش بالتطبع بخلاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسل بالأنبياء بالصحابة بالأوائل الصالحين بعد كده بالكفاح كافح اتعلم اقرا فتش دور خليك احسن حاجه لحياتك وانت عايش كم مره ما تخليها رائعه وطول ما انت ماشي عيش بالالتزام وبالاصرار وبالانضباط وانت بتعمل كده عيش بالصبر وكمل كل دول عيش بالحب وقدر قيمه الحياه ولغايه ما اشوفكم ان شاء الله في المحطه الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته